يمكن بحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله سبحانه العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا القحط ما طلب الرخاء ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور ولولا القبح ما مدح الجمال ولولا الحمائم ما توحشت الصقور ولولا النقص ما عرف الكمال ولولا الجبن ما انتصر السور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وإن شئت فقل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخبا وما كان سبابا ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيارق ولا امتلأت من خوفه الصدور ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات ولا نثرت في طريقه الزهور ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته ولا أصابه من المديح غرور ما وهنت عزيمته وما تغيرت سجيته ولا أباح لنفسه المحذور إذا تكلم صلى الله عليه وسلم وعى سامعوه وإذا عمل قلده تابعوه بالإخلاص وليس من أجل الظهور هو الرحمة المزداه هو الرحمة المهداة هو النعمة المسداة لو اتبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقنا بحبهم يا ربنا كل الشرور أحبة الكرام هذا حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولله در من قال أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء أنا أحبك يا محمد حب فكر وقتناع أنا أحبك يا محمد ليس عن إرثي السماع في المآذن في الصلاة في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاه شاهدا أن محمد نور مصباح الحياة فعليك الله صلى والملائكة الكرام فعليك الله صلى والملائكة الكرام فسلام واحترام لك يا خير الأنام فسلام واحترام لك يا خير الأنام أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحن في هذه الأيام الطيبات وقد مر علينا يوم عظيم حدث تاريخي في حياة البشرية كلها ولعل البعض الآن يقول لقد مر اليوم فما هي الفائدة من الحديث عنه اليوم أقول أحبتي الكرام إن المسلم الحق والمؤمن الذي علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تمر عليه أيام الله بمرورها على غيره بل إنني اليوم تحت عنوان أيام الله عظات وعبر أيام الله عظات وعبر أتكلم اليوم عن يوم نجى الله فيه أهل الإيمان عن يوم أسقط الله فيه فرعون ومن معه في اليم في اليم ثم نجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية اليوم أتحدث عن العظات والعبر عن يوم من أيام الله إنه يوم عظيم إنه يوم جليل لعل البعض الآن يتصور أن المسألة مجرد يوم قد عد لا والله إنها ليس إنها ليست ك كما يفكر البعض ممن لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا الآن نتدارس نتعلم أنت ذكي وأنت يا أختي عندك فطنة وابنك الموحد بالله لابد له أن يكون له وقفة على غير وقفات أهل الكفر والعناد تعالوا بنا الآن نتحدث عن يوم نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام ومن معه أول أول عظة وعبرة نعتبر بها ونفهم إن اليوم ده فعلا حدث تاريخي في حياة البشرية البشرية كلها يا شيخ البشرية كلها إيه الدليل اللي يؤكد إن يوم نجاة سيدنا موسى وغرق فرعون اللي لحد النهاردة الناس بتعتبر بهذه القصة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اليوم ده يوم تاريخي كما قالت أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في الحديث المتفق عليه مسلم والبخاري إن قريشا كانت تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء في الجاهلية ركز وعد معايا العظات والعبر إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وثبت أيضا أن الأمة الكتابية كانت تتخذ هذا اليوم عيدا وتصومه اسمع رحمني الله وإياك إذا كان أهل قريش عارفين ان اليوم ده فاصل بين الحق والباطل واهل الامه الكتابيه كانوا يعلمون ذلك يبقى اول عظه وعبره من اليوم ده ان يوم تاريخي ما يمرش زي اي يوم ولا يمر عليك وعلي كما يمر على غيرنا انما نحن امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد مدحنا الملك في علاه وقد مدحنا النبي المصطفى عليه الصلاه والسلام يوم عاشوراء فيه عظات وعبر العبرة الثانية أن أهل الإيمان في رباط إلى يوم الدين يا مولانا بس معلش عشان الألوان البيضة والألوان السمرة الجماعة بتوع إفريقيا المسلمين الموحدين إحنا بينا وبينهم رباط أيوة يا عم ده أسمر اللون أنت ما بتسمعش إن بيقول لك السمار نصف الجمال أي حد ربنا خلقه ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كل إنسان حلو أنت الذي خلقته أم الله الله سبحانه وتعالى صورنا فأحسن صورنا هو أخي وإن كان أسمر اللون هو أخي وإن كان من المحافظة الفلانية هو أخي وإن كان من بلد الفلاني من الجزائر من مصر من تونس من المغرب من السعودية من الكويت من قطر من الإمارات من اليمن من سوريا من لبنان من أمريكا إن كان مسلما موحدا بالله من الاتحاد السوفيتي من الولايات في أقصى الأرض وأدناها كلنا إخوة يوم عاشوراء يوم من أيام الله يوم نجاة سيدنا موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه اليوم ده بيعلمنا إن إحنا في رباط إذا اختلفت الأجناس أنت حبيبي وإذا اختلفت الألوان أنت حبيبي وإذا اختلف وإذا اختلفت الأسماء وإذا اختلفت سبحان الله الأنساب إنما أنت أخي أنت أخي وإن كان أخي ابن أمي وأبي لا يوحد الله فأنت أخي من دونه ودليل ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ذلك الجميل الذي كانت تفوح رائحته في شوارع المدينة ومكة مكة قبل سفره إلى المدينة وهجرته كان حديث حسان مكة كان حديث حسان مكة ومع ذلك لما هاجر إلى المدينة ترك كل شيء وتبرأ من كل شيء ومن حوله وقوته إلا من حول الله وقوته اسمع لما رأى أحد المسلمين يمسك بأخيه ابن أمه وأبيه فقال له أمسك على أسيرك لأن أم غنية أمه غنية أنا عارفها ما هي أمي برضه امسك على الأسير عشان ما يمشيش لأنها هتدي لك فلوس كتير جدا فأخوه بيقول له أنا أخيك قال لا بل هو أخي من دونك إذا حبيبي الغالي يوم نجاة سيدنا موسى وغرق فرعون يوم من أيام الله بيعلمنا أن الأمة المحمدية في رباط إلى يوم القيامة وأمة التوحيد في رباط مع غيرها من أمم التوحيد طالما أنهم يتبعون الله ويتبعون الرسول الذي أرسل من عندهم ولا يكذبون بأحد من رسل الله الأمر الذي نأخذه من العبرة والعظة من يوم من أيام الله وهو يوم غرق فرعون ونجاة سيدنا موسى عليه السلام أن أمة الإسلام همهم واحد أن أمة الإسلام همهم واحد يا أخي أنت في قلب بيتك الآن يعني في هذا الشتاء تجد ما تغطي به نفسك تجد ما تستر به أهلك والله الذي لا إله غيره بنات في الجامعة يسكنون في بيت متواضع من الطين بل عشة على على شاطئ النهر لا يجدون مكانا يسترون به أنفسهم أو فيه أنفسهم فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم اسمع أخي هذا اليوم اليوم من أيام الله يعطينا عظة وعبرة أننا جميعا أننا جميعا في هم واحد هم واحد الجميع يلتف حوله أن نعلن كلمة التوحيد أن ننقذ أنفسنا من براثن الأعداء أن تعينني على طاعة الله أن تأخذ بيدي إلى الصراط المستقيم أن تنصح بلين وألا تفضح أن تسير بين المسلمين وبين غيرهم كما علمنا النبي محمد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فعلا يوم من أيام الله لما نجى الله موسى ومعه وأغرق فرعون اوعى يمر عليك زي ما بيمر على غيرك عد معايا الدروس والعبر والعظات من هذا اليوم العظيم قلت لك أخي يعلمنا أننا في رباط يعلمنا أننا في محبة والهم واحد هذا اليوم أيضا يعطينا عظة وعبرة أن الأنبياء بعضهم أولى ببعض أن الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته بعضهم أولى ببعض اوعى تفكر الكلام اللي بيقولوه ده عشان يفصلوا بين سيدنا محمد وبين سيدنا موسى وبين سيدنا محمد وبين سيدنا عيسى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها إلى العالم أجمع يا ريت الناس تسمع النبي محمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة أنا أولى بموسى منكم الله يا رسول الله أنا أولى بموسى منكم النبي محمد بيقول لهم اوعى تفكروا ان انتوا اقرب لموسى مني انا اولى بموسى منكم اخي وحبيبي انها يعني دعوة جاءت من مشكاة واحدة فالكل يعرف يا كل يهود اسمع كلام النبي محمد في الصحيح الذي يقره أهل التوحيد من أهل العقيدة السليمة ليس أمر أهل الخزعبلات من الشيعة وغيرهم ولا بد أن أعلنها صراحة إنما نحن نثق في قول النبي ونعمل به النبي يقول أنا أولى بموسى منكم الأمر الذي يليه من العظات والعبر من يوم من أيام الله وهو يوم نجى فيه الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول وأنتم أحق بموسى منهم يعني إحنا أحق بسيدنا موسى طب ليه إحنا أحق بسيدنا موسى لأشياء كثيرة وأسباب عظيمة من ضمنها على سبيل المثال أننا لم نكذبه بل نصدقه وإن كنا لم نكن قد رأيناه أنا ما شفتش النبي موسى عليه السلام أنا وإنت ما شفتش سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولا ابني ولا زوجتي ولا حد من إخواتي المسلمين لكن ساعة ما بنقول لهم سيدنا موسى بيقولوا اللهم صل وسلم وبارك عليه والذي رفع السماء بلا عمد لو أنني الآن التقيت بسيدنا موسى أو سيدنا عيسى وحدث لهم إيذاء لفديتهم جميع الأنبياء بنفسي وروحي وولدي وزوجي والدنيا كلها هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الإسلام هو ده الإسلام انظر ماذا علمنا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام اوعى يكون مر عليك يوم عاشوراء وانت بتعمل المحشي وتاكل شوية الحمام والفريك ونسيت كل حاجة لا لابد أن تعلم أن هذا اليوم يعلن أن الله ليس له شريك وأن دعوة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة معتدلة هكذا علمنا سيد الأنبياء دعوة معتدلة نحب جميع الأنبياء ولذلك قال في الصحيح أنتم أحق بموسى منهم الله الله أنتم أحق بموسى منهم إيه الكلام الجميل ده ما احنا قرأنا في سورة البقرة في خواتيمها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يوم من أيام الله فيه عظات وعبر يوم أن نجى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأنقذهم من أهل الكفر والطغيان من العظات والعبر في هذا اليوم أيها الأحبة إن إحنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى سينصر أولياءه ما يهمكش يا مظلوم ما يهمكش يا مظلوم وما تطمئنش أوي يا ظالم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم الله جل وعلا بالمرصاد لكل طاغية جبار سبحان الله وانت يا مظلوم يا موحد بالله بالراحة شوية ما تعملش هرج ومرج اوعى أبدا تفسد في الأرض امشي كما أمرك الله وأمرك رسول الله وفي الآخر قل حسبي الله وسينصرك الله صدقني الكلام مش عندي مش من عندي إنما في يوم من أيام الله بيعطينا عبرة وعظة والناس بتنسى إنها تاخد العبرة والعظة من هذه الأيام مجرد يوم نصوم لا لا لا أبدا أنا مش زي أي حد أنا تابع للنبي بيفهم صلى الله عليه وسلم يعلمنا العظات والعبر فيا أمي ويا أبي ويا أخي ويا أختي الكل ينتبه لهذا اليوم إذا نصر الله لأوليائه متحقق لا محالة ومن العظات والعبر في هذا اليوم العظيم اسمع بقى أن نصر الله لأوليائه متنوع يعني المسألة مش مسألة حرب وبس مش مسألة قنابل وصواريخ وطائرات ما احنا عندنا كتير وكل الأمة الإسلامية عندها كتير والصواريخ عاملة كده والطائرات عاملة كده وقاعدين زي ما يكون بيتفرجوا على ماتش كورة لا حد فيهم بيتحرك ولا حد بيعمل حاجة ومع ذلك بقول مش هو النصر يعني النصر لا يأتي من طريق واحد ولا بشكل واحد إنما من عند الله سبحانه وتعالى قد يأتيك النصر يا عبد الله من حيث لا تدري ولا تحتسب كيف ذلك؟ إزاي؟ الله سبحانه وتعالى قد يرسل ريح ما حركة الملاحة تعطلت لما الريح اشتدت والله ما حد يقدر على ربنا الموج لما علي في بعض الشواطئ في بلاد من بلاد الإسلام أنا لا أتحدث عن الطوفان الآن ده مجرد أن الموج علي شوية راح منزل الأسوار وجاب الرمال من قلب البحر الموجة ارتفاعها 50 متر تقريبا ودخلت على البيوت حجبت الناس في قلبها فإذا أنزل الله الثلوج ما هو ده نوع من أنواع النصر يعطل حركة الحياة ولا حد يطلع ولا حد يدي امر بخروج الصواريخ صواريخ ايه صواريخ ايه اللي هتتحرك والدنيا خلاص تلجت وانت ده هي اتجمدت وانت اتجمدت في مكانك مش قادر تتحرك اذا نصر الله متنوع لاوليائه هو حد يفكر ان المساله سهله ده ممكن ربنا ينصر وانت واقف قدام العداء ما مدتش ايدك ولا خرجت رصاصه ولا مديت السيف ولا اتحركت حتى خطوه ازاي الكلام ده انت عارف ممكن واحنا عندنا سوابق بكده آه، اهل الكهف لما ناموا في كهفهم كانوا عادتهم قد ايه سبعة وثامنهم كلبهم في رواية من الروايات نايمين مش ممكن حد يقدر يدخل عليهم مش ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك اسمع ماذا يقول الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم- ولملئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سلاح الرعب سلاح الرعب الذي كان ينصر به الحبيب النبي محمد اوعى تنسى تصلي على القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم سلاح الرعب الذي افتقده الكثير من أمة التوحيد والله احنا محتاجين هذا السلاح ان احنا نمشي مع الله فيعطيهولنا تاني احنا ألقينا السلاح بجوارنا لكن ما زال السلاح من بيننا الله سبحانه وتعالى قد يعطيه لنا الله سبحانه وتعالى قد ينصرك من غير سلاح إنما بمجرد سنة تستسن بها إنه كان من هدي الأنبياء أن يمسكون عصا يتكئون عليها هدي الأنبياء يعني يمشي في الصحراء بعصا هل سيدنا موسى عليه السلام كان يعتقد في هذه العصا والله لو اعتقد فيها ما انتصر والله لو اعتقد فيها ما انتصر لو اعتقد في حجر ما انتصر لو اعتقد في بشر من دون الله ما انتصر إنما توجه إلى البحر بحسبي الله ونعم الوكيل العصا في يده عصا مجرد عصاية أهش بها على غنمي يتكئ عليها ويهش بها على غنمه ثم يتوجه بأمر الله سبحانه وتعالى هو مشي بمزاجه يا مولانا لا إنما بوحي الله اسمع ماذا يقول الله وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون الله لما تسمع القرآن وتعيش مع الآيات مش بقول لك وحد يا موحد لا إله إلا الله وصلي على حبيبك النبي محمد والله هتنتصر وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون بعبادي بس خليك عبد لله بجد وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين اوعى اليوم يعدي عليك زي أي حد فأرسل فلع- فرعون في المدائن حاشرين اجمعوا لي الناس كله يطلع إنهم لشرذمة قليلون ما تخافوش أنا عارف قوتي والعدد بتاعي كبير آلاف مؤلفة وصلت للملايين وهم شرذمة قليلة بس هم حبة صغيرين وإنهم لنا لغائظون ولاد, ال... ولاد الموحدين وإنهم لنا لغائظون وإنا جميعا حاذرون سبحان الله فطلعهم كلهم كده وكل اللي معاه اسمع ماذا يقول الله فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون الله ده كان عندهم حاجات حلوة قوي فأخرجناهم من جنات وعيون وكان عندهم ذهب كان لهم مكانة والله لا تسمع كلام الله وهو بيقول لك احنا مطلعينهم من كل اللي كانوا فيه من سلطان وذهب وجنات وعيون وكنوز ومقام ومقام كريم الله ده كان ربنا يعني مديهم حاجات كبيرة قوي وكان يعني عايشين في سلطان وجمال وعايشين على النيل ومتدلعين وحاجات كده يعني تخلي الواحد يقول لا إله إلا الله ومع ذلك ما قالوش اسمع ماذا يقول الله لما هو الملك يقول بنفسه ذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل الله الله الله الله لما تسمع ان الناس ديت بالطغيان بتاعهم والملكة اللي كانوا فيها والجنات والعيون والأنهار والقناطر والسواحل والقصور على ال- على النيل وكل الكلام ده ربنا يقول له اطلع يا فرعون انت واللي معاك كلهم اطلع اطلع وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل راحوا رايحين فين فأتبعوهم مشرقين راحوا متوجهين إلى تجاه الشرق لما عرفوا أن سيدنا موسى ربنا قال له فرعون هيتبعك والله سبحانه وتعالى يوجه سيدنا موسى ومن معه فاتجهوا تجاه الشرق فأتبعوهم مشرقين آه سيدنا موسى الآن يتجه إلى شاطئ البحر الجبل من عن يمين والجبل من عن اليسار وهو الآن لا يرى أمامه إلا الشاطئ هل كان يدري سيدنا موسى أن العصا التي في يده بسبب من عند الله ستشق البحر والله ما كان يدري سيدنا موسى ودليل ذلك إجابة سيدنا موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان ما تسمع الآيات وتوحد الرحمن فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين لسه هيقول لي هيرشدني هيدلني هيهديني أعمل إيه ايه العقيدة دي هو كده كل الأنبياء هو كده كل اللي يتبع الأنبياء كلا إن معي ربي سيهدين فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يرسل الأمر بوحيه إلى سيدنا موسى اسمع الأمر فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر بعصاك البحر مش بقنبلة ذرية بعصاك البحر مش بصاروخ أرض جو بعصاك البحر مش بسلاح نووي بعصاك البحر كم أنت قوي يا رب اضرب بعصاك البحر يا موسى سمع كلام ربنا انت لو واقف على شاطئ البحر ومعاك مسدس معاك قنبله معاك رشاش واحد بيقول لك اضرب بعصاك البحر النيل يا سيدي النيل الترعه اضرب الم- الترعه بالرصاص وعدي ايه لكن هذه عقيده عقيده بعصاك البحر الله لما تسمع كلام الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين الله سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه وأغرق القوم الآخرين أجمعهم في قلب اليمن الله لما تنظر إلى العصا وهي تضرب في قاع البحر في البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم هاتوا أسلحتهم هاتوا كل اللي موجود عندهم ده أنا بتحداهم يعملوا هرم من الأهرامات الموجودة دي والله أتحداهم يعملوا هرم منها وهذا صنع بشر اسمع يا أخي والله الكلام جميل الأهرامات أهي طب يعملوا لنا هرم خوف طب خ... طب خافرع يا عم بلاش ما نقارع والله ما تقدروا تعملوه ان الشعاع يدخل في يوم واحد في السنه على حجره الملك مش عارف عندكم التكنولوجيا ال- وال... وال... والتقدم وال... الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ايام الله عظات وعبر الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد مش قلت لك إن الله سبحانه وتعالى بيعطينا عبرة وعظة من أيامه واحنا مجرد خلاص امتنعنا عن الطعام والشراب واكلنا وشربنا وفرحنا احنا وعيالنا واتفسحنا لا انت مش زي اي حد افتكر ايام الله وتدبر في العظات والعبر والله سبحانه وتعالى ينجي فرعون ببدنه اليوم ننجيك ببدنك اصل كان بيقول اله لحسن يفكروا ان هو طلع للسماء ولا حاجه اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه اطلع كده ويلففوك العالم كله اها يحللوا كده يشوفوا جسمه فيه ملح البحر اه الكل بيشهد بكده دوروا عليه بقى عظات وعبر هذا اليوم أيها الأحبة الذي فصل الله فيه بين الحق والباطل ونجى موسى ومن معه من الموحدين فبذلك فليفرحوا واحنا بنفرح مش قلت لك احنا في رباط إلى يوم الدين احنا بنفرح الله سبحانه وتعالى ينجي موسى ومن معه وأغرق ال ال ال القوم الآخرين في قاع ال- اليم وينجي فرعون ببدنه عشان الناس تتفرج عليه من ضمن العظات والعبر أيها الأحبة من هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا أمرا بوجوب مخالفة المشركين مش النبي محمد عليه الصلاة والسلام قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لما أمرهم أن, يص... أن يعني سبحان الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الناس ما هذا اليوم قالوا إن اليهود والنصارى اتخذوه عيدا فالنبي محمد شوف لفظ النبي يؤكد ان هناك وجوب لمخالفة اليهود والنصارى محدش يزعل احنا بنتكلم كلام بالراحة وكلام في الكتاب والسنة اه لكم دينكم ولي دين يا سيدي انا والله ما هبصلك بضرر وانت ما تبصليش بضرر فانا بقول لاتباع النبي محمد حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما سألوه وقالوا إن اليهود والنصارى اتخذوه عيدا فقال الحبيب النبي صوموه أنتم صوموه أنتم يبقى ما تحتفلش بقى وتلف انت وعيالك ما تحتفلش وتعمل بقى فسحة في النيل ما تحتفلش انت بقى وتروح لابس الجديد وتقول الثياب دي هلبسها في يوم عاشوراء يوم أن نجى الله موسى ما تحتفلش وتقول أنا زوجتي النهاردة لابد أن تتزين لي أو أنا أتزين لزوجتي بوضع الكحل والكلام ده لا النبي محمد لما قالوا إن اليهود والنصارى اتخذوه عيدا النص على طول بيقول إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم صوموه أنتم المعنى مفهوم و- والذكي يفهم بقى صوموه أنتم يعني خالفوا المشركين من تأمل يوم عاشوراء يوم أن نجى الله فيه سيدنا موسى ومن معه من براثن فرعون يؤكد أن الصحابة كان عندهم أصل المخالفة موجود لذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم إذا هناك أصل للمخالفة وذلك الصحابة قلبهم خاتهم كده وقال أنت بتقول لنا صوموا إن اليهود والنصارى يصومون هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت للعام القابل لأصومن التاسع مخالفة لمن؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة عمنا ألا نتخذ المناسبات عيدا هيجي يقول لك اهو بس امسك الجماعة اللي بيعقدونا في حياتنا هيقول لك عيد الأم وعيد الحب وعيد الغلب وعيد الضرب وعيد ال... الله ده مش كلام مش من عندي الكلام ده كلام حبيبي وحبيبكم النبي امال احنا بس- بنحب النبي وبس اوعى حد فينا يكون زي اليهود وغيرهم يروحوا ماسكين في حاجة ويفضلوا يحتفلوا بهذا اليوم وبعدين يخلفوا النبي في كل صغيرة وكبيرة في أصل الأصول يخلفوه وبعدين يجوا على السنن ويحبوا يعملوها الله إزاي الكلام ده مش احنا قلنا ان احنا اولى بسيدنا موسى منهم ليه صدقناه ولن نراه نكر جميعا ان سيدنا موسى جاء بالتوحيد الخالص لله ونقر جميعا بان سيدنا موسى ادى الرساله وبلغ الامانه نقر جميعا كموحدين ان سيدنا موسى عليه السلام رجل صالح لا نقدح فيه ولا نؤذيه نقر جميعا ان الانبياء جاءوا من مشكاه واحده ايه انما نتخذ الايام عيد زي اليهود وهم ومن هم على شكلتهم لا انت عارف بلغ في حديث ابي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم أو هذا الأمر جاء في صحيح مسلم يلبسون نساءهم حليهم وشاراتهم رواه مسلم وأما هذه الأمة فليس لها إلا عيدان اثنان لا ثالث لهم عيد الفطر وعيد الأضحى من العظات عبر في هذا اليوم يا أمة النبي عشان عشان الله يعني من أجل الله صلى على النبي اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ده بيعلمنا التناقض الخطير في حياة اليهود ومن هم على شكلتهم يا- يعني تناقض عجيب اوعى حد فينا يكون زيهم يقول لك انا بحب النبي انت بجد بتحب النبي اه وبصوم الاثنين والخميس طب صلاة الظهر فين معلش ما مشغولين يا مولانا طب صلاة العصر فين معلش بعد العصر عصر ايه يا حبيبي عصر قصب وعصير هتعمل ايه بالظبط ان ازاي انت تبقى من اتباع النبي محمد وتهاجم كل شيء من اصول الدين وبعدين تقول انا محب للنبي وآل بيت النبي يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب كيف تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم في امور صغيره ثم تضخمها وانت لست مكلف بها وبعدين تيجي على الامور المكلف بها الواجبه وتعاند النبي عليه الصلاه والسلام مش قلت لكم اليوم ده فيه عظات وعبر يوم من ايام الله اوعى حد يعدي عليه كده من ضمن العظات والعبر في هذا اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى ومن معه بنو إسرائيل فرعون سامهم سوء العذاب ذبح الأبناء وقتل الرجال وأخذ النساء ويعني سفك ال- ال- الدماء والأموال وسلب الأموال اليوم ده لازم يعلمنا الصبر على طريق الله عشان كده الصحابة أذكياء كانوا يخلوا الأولاد يصوموا الواد عنده ست سنين يصوم آه الجماعة المس- ال- ال- الملتزمين دول والله يعقدوا العيال انا شايف ولد عنده اربع سنين ابوه بيقول له صوم يا ابني لحد الظهر هيعقدوهم مش احنا اللي بنقول ده الصحابه عملوها في يوم عاشوراء يصومون ابنائهم والواد يبكي يقوم يصبروه ويضحك عليه بمرجيحه ولا بلعبه ولا اي حاجه يعلمونه الصبر عشان الواد يطلع راجل لما يجي ينادى عليه ابوه يقول له يا ولدي يقول نعم يا ابتاه افعل ما تؤمر انما حماده ايوه يا بابا بابا مين يا ابني ودودي ايه وماما ايه ومامي ايه هتبص تلاقيه دخلنا في قلب المعارك اصل هتيجي هتيجي غصب عننا هتيجي لما ندخل في قلب المعارك دودي ده هيعمل ايه هيروح ماسك في الثياب بتاعه العدو اللي قدامه ويرمي السلاح قدامه ويقول له انا بكرهك يا انكل ما هو ليه يتربى على ايه اتربى على ايه كل حاجة عاوزها يلاقيها وما علمناهوش ازاي يصبر على عدم الطعام وهو صغير وهو صغير ايوه هو صغير ومن ضمن العظات والعبر من ايام الله خاصة هذا اليوم الذي غرق فيه فرعون ان احنا نفخر بمظاهر الاسلام مظاهر الاسلام يا عم افخر بيها يا عم تخجل ليه من سنة النبي تخجل ليه من السواك اللي في قلب جيبك الكلام ده بقول للإخوة الملتزمين حبايبي المحترمين وكل الأمة الإسلامية محترمين حتى وإن كان منهم عصاة لكن بقول له تعالى ارجع وتوب إلى الله فيا أخي افخر بدينك وإسلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله مش لازم تكون على منبر مثل هذه المنابر الطيبة المحترمة التي تنشر الفضيلة وتبعد الناس عن الرذيلة لا, لا يعني مش لازم تكون على منبر من منابر المساجد مش لازم تكون على كرسي تعلم الناس بمحاضرات ودروس مش لازم تكون بتكتب كتب ممكن ما تكونش تعرف تكتب امال اعمل ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله بالكلم الطيب بالابتسامة الجميلة برفع الإيذاء عن المسلمين من طريقهم وغير المسلمين بالكلمة الجميلة بالمظهر الحسن أعجبني فضيلة الشيخ محمد حسان لما قال أنا عجبت لمن يأخذ دينه ممن لا يظهر عليه أثر الإسلام في مظهره أما الجوهر والقلوب فهي عند الله إنما واحد قاعد أساسا يعني يوافق أهل الكفر والعناد حتى في مظهره وبعدين يقعد يفتي للناس والناس تصدق والله هنسأل أمام الله هتقول ما كنتش واخد بالي مظهره مبين الشكل بتاعه مبين فلا بد أن نظهر مظاهر الإسلام حتى على غير المكلفين يعني إيه غير المكلفين؟ يعني ابنك يا شيخ عنده ثلاث سنين تروح ملبسه شال أو طاقية أي غطاء للرأس يعني سنة النبي محمد يا سيدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الأشياء اللي فيها وقار ال- الزي الذي يظهر شعائر الإسلام مش أنت بتفخر بابنك لما يلبس فلينة ميسي ولا فلينة آه، م- مش عارف مين آه، وكلهم لا يوحدون الله إلا من رحم ربي انما لو يعني سيدي حتى لو لاعب كره م- مصري ولا ولا عربي ولا مسلم الواحد يبص لها كده حتى هي ويعدها شويه لكن مش بتفخر لما ابنك يلبس لبس اللعيبه وفيه ناس تقول لك انا هلبسه عشان يطلع زي الممثل الفلاني والبنت دي ما شاء الله خلى عليها مظهر المظاهر الجميله كانت ممثله زمان كنت بحبها وانا صغير مش انا هم يقولوا كده نلبسها زي هذا اللبس تظهر مظاهر اهل الفسق والفجور او حتى وان لم يكونوا اهل فسق وفجور كاللاعبين منهم ناس محترمين جدا يعني آه، يعني بتبقى فخور بهذه المسألة أنا أقصد كل موحد لله طب لماذا تف... ت- يعني تخجل من إظهار مشاعر الإسلام على ابنك ابنك يلبس الطاقية كده البيضة والثياب البيضة مش سنة النبي الأبيض يلبس الثياب البيضة و... وسبحان الله ولا... ويمشي كده بزي جميل والله العظيم منظره جميل يفرح العين كنت بصلي الجمعة الماضية لقيت أولاد داخلين مع الآباء شكلهم يعني أسلج صدري وأقر عيني قلت يا رب يجعلهم زي دعاة الإسلام المحترمين كلهم و- وتقر أعين آبائهم وأمهاتهم بيها وأخوات جايبين بناتهم الص- الصغيرات في السن ما شاء الله رب العالمين ماشيين كده شكلهم جميل ايه ده يا مولانا لابسين ايه ازدالات عقدوهم هو انت يعني لازم تلبسها زي الرقص عشان ما تعقدش يا سيدي تلبس اللي هي عاوزاه احنا ما بنعقدش الدنيا ولا حاجه طالما صغيره في السن لسه سنتين ثلاثة أربعة إيه، خمسة ستة ت- لحد ما تبلغ لكن خلي بالك زي الإسلام لابد أنك تبث في قلب ابنتك و- وولدك ومظاهر الإسلام الجميلة اليوم ما يعديش علينا كده أنا شفت بنت لابسة نقاب عندها أربع سنين امسك أهو جماعة المعقدين هيخلوا البنت عينها توجعها والطب يتدخل الأم سمحت للبنت بأنها تلبس النقاب لأن البنت شافت أمها كده قالت لها اعمل لك نقاب صغير لبست النقاب ثلاث دقايق قالت لها انا عاوز اشيله يا امي قالت لها شيليه يا بنتي امال لبسته لها ليه وعملتيه ليه وتعبتي نفسك ليه هي دي التربيه يا عم وممكن تديها بونبونايه ولا حاجه كما كان يفعل الصحابه قالوا كنا نصومهم في يوم عاشوراء فاذا بكى الولد او البنت كنا نشغلهم باللعبه من العهن اللي هو الصوف احنا نجيب لهم لعبه كده حلوه شويه كوره بتاع ويصبروا على الصيام شويه ونظهر مظاهر الاسلام من غير تعقيد ولا اسراف لا افراط ولا تفريط. ايضا من ضمن العظات والعبر من هذا اليوم يا حبايبي لازم نفهم الكلام ده جيدا ان احنا من الجائز ان نشكر الله بالفعل لا بالقول فقط. لما تحصل للواحد يعني فائده ونفع ونجاه الله من امر زي مثلا آه، الزوجة زوجها كان مسافر وهي يعني عارفة ان السفر ده صعب جدا فأول ما رجع عليها قالت الحمد لله هل يجوز؟ اه يجوز آه، واحدة ثانية تقول- تقول دلوقتي لا ده لما ما برجعش بقول الحمد لله يا ست انا بنقول على الست اللي هي عاوزة زوجها يرجع الحمد لله طب يجوز لها أن تسجد لله شكرا؟ نعم يجوز لها أن تسجد لله شكرا بالفعل يجوز لها أن تصوم يجوز أن تصوم شكرا على هذا الأمر يجوز أن تتصدق يجوز أن تتصدق إذا اليوم ده بيعطينا عظة وعبرة أنه من الجائز جدا أن نشكر الله على نعمائه وإن كان بالفعل ومن ضمن العظات والعبر التي نأخذها من هذا اليوم من أيام الله أيها الأحبة الكرام أدب الخلاف أنا مش عاوز بقى تطلع جماعات تكفر ومش عاوز جماعات تطلع تفسق ومش عاوز إخوة يشغلوا نفسهم بالقول والخوض في أعراض العلماء وهذا يتكلم في كذا وهذا يتكلم في كذا ولا أقبل إلا من شيخي مع أن الشيخ نفسه أحيانا يعني بيرجع في فتواه بقول لك اتق الله يا أخي ما تعطلش نفسك ما تعطلش نفسك ما تقدحش في الدعاة والعلماء طالما أن المسألة فيها خلاف بين الأئمة وخلاف معتبر إيه المشكلة أنت عارف أن ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يصوم يوم عاشوراء طب أنت لو جيت للشيخ من مشايخ الكبار ولقيته ما بيصومش يوم عاشوراء هتقول إيه هتروح جاي في جنب كده أو لو كنت يعني من, من اللي بتطول على الدعاة والعلماء هتروح جاي له في قلب الدرس بتاعه يا مولانا شايفك امبارح بتاكل سندوتش جنب البيت بتاعك يعني ما كنتش مسافر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بس طالعين لي على ال- مش عارف إيه آه عبد الله بن عمر ما كان يصوم يوم عاشوراء إلا إذا وافق يوما من أيام صومه ده الكلام ده فين في البخاري ما تصلي يا مسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب الخلاف يعلمني ويعلمك طالما أن المسألة فيها سعة نتكلم بأدب يا أخي عندك رأي أيوة معتبر نتكلم فيه بأدب كان ابن عباس لا يصوم يعني يوم تاني غير يوم عاشوراء ما كانش بيسبق بيوم تاني بل إن من الصحابة أنفسهم ما لم يكن يصوم هذا اليوم وده اللي علمهن النبي محمد أدب الخلاف أدب الخلاف أيها الأحبة الكرام ومن ضمن ما نستفيد به من هذه الأيام إن الصحابة بيعلمونا وبنتعلم من اليوم ده الاستجابة لأوامر الله والرسول يمين حاضر شمال حاضر صوم حاضر افطر حاضر ايه ده قالوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا والله العظيم لو أن سيدنا موسى ما استمع لأمر الله ما نجا هؤلاء لكنه يطيع أمر ربه سبحان الله جاء في الصحيحين من حديث سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي الناس يوم نجاة سيدنا موسى وهلاك فرعون أن من ك... من أكل فليتم أو فليصم اللي كان أكل يبطل بقى أكل حتى لو كان الظهر حتى لو كان العصر يبطل ويبدأ إيه يكمل لآخر اليوم ومن لم يأكل فلا يأكل الأول كان هذا الصوم واجبا ثم بعد ذلك أصبح مستحبا طب نتعلم من ده إيه إن الإسلام فيه أحكام اسمها النسخ وده ثابت حتى سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان صوم هذا اليوم واجبا يعني لازم تصوم ثم أصبح مستحبا واحد يقعد يقول لك طب ليه ويعدل هم قالوا سمعنا وأطعنا فالله أعلم بمن خلق اختار لنا الوجوب في الأول سمعا وطاعة بعد كده لما نزل حكم تاني خلاص بقى الله يعلم وسع نفس المسلم فبيختار لنا الأسهل وبعدين في تربية صوم وجوبا حاضر خلاص أصبح مستحب مستحب ما نتكلمش كتير هو ده الأدب هو ده الأدب هذا اليوم أيها الأحبة الكرام يعلمنا ويربينا على أننا نفخر بديننا ولا نبيع ديننا بعرض دنيا زائلة ولا حتى بما يفعله الناس الآخرين بما يدعون أنه من الدين وقصصت عليكم في يوم نجاة سيدنا موسى ومن معه وهلاك فرعون ومن معه ودي أمر عجيب لما لما سيدنا موسى ومن معه يمش يم يسيرون في قاع البحر وقد مهد الرجاله ماشيه بقى والنساء اللي كانوا بيصطرخوا وعمالين زعلانين و- وماشيين في قلب البحر خلي بالك كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم الجبل من هنا وجبل من هنا ده هما في الميه جبل من هنا ميه وجبل من هنا ميه لو ان احدهم مد يده هكذا لغسل يده من الماء الذي يقف الله أكبر لا هذا الماء يلتقي مع هذا الماء بقدرة رب الأرض والسماء عشان كده بقول لك أنت صاحب دين حق بتحب جميع الأنبياء وأذكر لك هذه القصة التي يحلو لي أن أكررها في ختام هذه العظات والعبر فنحن أمة النبي المعتبر صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد مسلمان جاعا في الطريق في ولاية من ولايات بعض بلاد أهل الكفر ولم يجد سبيلا للطعام ولا الشراب فقال محمد لأحمد لا يوجد أمامنا غير هذا الدير دير يهودي ندخل لنأكل ونشرب وهي قصة حقيقية مع تغيير بعض الأشياء فيها عامدا متعمدا تأدبا مع المجتمع الذي نعيش فيه فلما دخل محمد وأحمد محمد يقول لأحمد سأطلب من هذا الرجل كبيرهم الطعام والشراب بعزة المسلم لا ضرر ولا ضرار أطلب بعزة والأمر بين يدي ربي ولا أغير ديني ولا أتظاهر بمظهرهم ولا أجاملهم وأنافقهم ولا أدع سنة نبي محانا هقول له عاوز آكل قال لي كل آكل ما أكلتش أمشي طب تاكل من عند دولي أيوة يا عم إسلامنا سمح بكده أهل الكتاب وبعدين ده في اضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فأحمد بيقول له بص بقى أنا عارف الناس دي مش هيأكلونا أنا هغير اسمي قال له أنت اسمك إيه يا أحمد من دلوقتي قال له اسمه كوهين أنا مسلم بس هسمي كوهين قال له أنا محمد وعني ما أكلت قال له أنا بقى كوهين وادي نجم داوود وادي الطاقية وراح لابس أسود وراح طالع قال له أنت حر دخلوا على الدين فمحمد بيقول السلام على من اتبع الهدى ايوه يا ابني تعالى حبيبي عاوزين ايه انت وهو محمد قال له انا مسلم موحد بالله متبع لنبينا رسول الله وبحب جميع الانبياء لكنني مسلم ولن اغير ديني واريد طعاما جعان جدا واشرف على والهلاك قال له طيب بتزعق ليه ايه ده حبيبي البوفيه مفتوح اهو ادخل كل فاحمد بقى عاوز ياكل اكل احسن قال له انا بقى كوهين وادي نجمة داوود وادي الطاقية زي زيكم قال له طب اقعد جنبي يا كوهين قال له ليه ليه يا معلم قال له اصل احنا صايمين النهارده يا كوهين اقعد يا غالي كوهين قعد جنبه بقى يضرب كف بكف قال له احنا صايمين ده امتى يا معلم قال له والله قدامنا يجي 45 يوم انما الاكل اللي جوه ده ما ينفعكش فبقى محمد ياكل ويقول له ما تصلي على الحبيب قلبك يطيب يا كوكو فالمسألة يا حبيب قلبي مخالفة اليهود ومن هم على شكلتهم أمر وجوب احنا مش نضحك على بعض المسألة فيها أمر وجوب غير مظهرك إلى مظهر الإسلام وبيتك إلى مظهر الإسلام ولا تعتدي على أحد حتى وإن كان يهودي طالما مسالما وطالما كان صاحب ذمة بينك وبينه وطالما أنه كان جار لك فله حقوق فنحن أبدا لا نقر إلا ما أقر شرعنا الحنيف وكلام نبينا على عيننا ورؤوسنا أمرنا أن نسير بين الناس لا تخريب ولا تدمير ولا تعدي على حقوق الآخرين لا حطم سيارة ولا كسر زجاج محل ولا تعدى على نفس بغير وجه حق هو ده أدب الإسلام هو اللي ده اللي بيعلمهن يوم من أيام الملك سبحانه السلام وكثير كثير من الحكم يا حبايبي المسألة تحتاج إلى وقفة والله سبحانه وتعالى علمنا وما أتى لنا بمثل هذه الأشهر والأيام إلا لنسير على منهج وسنة خير الأنام وأختم بقولي نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا طيب الوجود بلا مرى سامي الذرى عالي المقام صلوا على خير الأنام الله أكرم من له وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام فصلوا على خير الأنام الطير في كبد السماء صلى عليه وسلما وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام فصلوا على خير الأنام أحبتي في هذا اليوم أدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وعلى مرأى ومسمع من العالم أن يرحم أخي وحبيبي الشيخ مقدام الحضري الذي وقفنا في جنازته خلف أستاذنا فضيلة الشيخ محمد حسان وقد بكى كثيرا صاحب القلب الطيب وأحسبه كذلك ولا أزكيه على الله وأبكى الناس من خلفه وكان يوم مشهود وهذا الفرق بين أهل البدعة وأهل السنة يوم الجنازة وجوه جميلة منورة في يوم نجى الله فيه موسى ومن معه في يوم حضر حوالي خمسين ألف خمسون ألفا وتقريبا معظمهم صايم وبيدعو الملك أن يرحم هذا الشيخ وفود وأفواج ولأول مرة أرى جنازة تمنيت لو أنني مكان صاحبها الشيخ حسن الذي كان يلازم الشيخ مقدام الحضري في آخر كلماته التي قالها وهم في طريق خير من الق... من اسكندريه لسيوه الشيخ حسن يقول قال الشيخ مقدام وكان يحفظ كتاب الله وله صوت حسن قال يا شيخ حسن القرآن يناديني كأنه مفتوح أمامي دعني أقرأ فقرأ ثم توجه إلى الشيخ حسن وقال له هيا بنا نغلق الهواتف لنصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ألف صلاة أنا عاوز أصلي على النبي ألف صلاة من غير أن يقاطعني أحد لا زوجة ولا ولد ولا أنت يا شيخ حسن قال فأذنت له فقال صلى على رسول الله ثم نظر إلى السيارات القادمة وقال يا شيخ حسن كلما رأيت سيارة مسرعة رأيت عليها ملك الموت وهو يصلي على النبي خرج الجمل فارتطمت السيارة وانقطع آخر كلمة وانقطع الشيخ مقدام عن الحديث بالصلاة على رسول الله محمد مات الشيخ مقدام ودفن في يوم جميل يوم فيه رحمة إن شاء الله للصالحين الموحدين رحمك الله شيخنا وختم لي ولكم جميعا بخاتمة السعادة لا تقل من أين أبدأ لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أحبكم في الله ورحم الله من حضر معنا في الاستوديو ورحم الله كل من يستمع إلينا من الموحدين ورحمنا الله وإياكم وختم لي ولكم بخاتمة السعادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
لوجه الله بننصحكم كفاية